بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين في دراستنا للاناجيل احنا اتفقنا هناخدها موضوعات فاول موضوع كان الاسبوع اللي فات اللي هو بشارة الملاك جبرائيل لزكريا بميلاد يوحنا المعمدان النهاردة الموضوع الثاني وهو بشارة الملاك جبرائيل للعذراء مريم بميلاد ربنا يسوع المسيح وبرضه حظنا الجميل ربنا مرتبها من عنده ان ده انجيل الحد الجاي اللي هو الاحد الثاني من شهر كياك تظهر هتمشي الحكاية كده برضه لان كل مرة هناخد القصة نلاقي الحد اللي بعديها جاي كده في شهر كياك بالذات تبتدي القصة بكلمة وفي الشهر السادس أرسل جبرائيل الملاك من الله إلى مدينة من الجليل اسمها ناصر كلمة في الشهر السادس بالنسبة لحبل أليصابات هي أخفت نفسها خمسة أشهر وفي أول أيام من الشهر السادس جه جبرائيل يعلن البشارة للعذراء مريم لكن برضو مش عايزين نفوتها من غير ما ناخد منها درس لأن رقم ستة في الكتاب المقدس يرمز إلى التعب وإلى النقص لأن الأسبوع سبعة أيام والناس تستريح في اليوم الإيه؟ السابع فمعناها في اليوم السادس وصلوا إلى قمة التعب والسيد المسيح صلب في اليوم السادس وفي وقت الساعة السادسة قمة التعب فكأنه بيقول لما رأيتكم تعبانين في اليوم السادس أتيت إليكم لكي أريحكم في اليوم السابع وأخذكم معي إلى اليوم الثامن اللي هو الثامن ده الأبدي وهو الثامن يبقى بره الزمن بره الاسبوع يبقى الابدي لما شفتكم تعبانين في اليوم السادس اتيت اليكم في التعب في اليوم السادس قعدت معاكم في اليوم السابع اريحكم واخذكم معي في اليوم الثامن وهو ده فعلا اللي حصل ان السيد المسيح صلب في اليوم السادس وفي وقت الساعه السادسه واستراح في القبر في اليوم السابع وقام من الأموات في فجر اليوم الثامن عشان يفتح زمن جديد وأبدية جديدة انت بقى لما يكون عندك حبة متاعب تقول يظهر انا لسه في اليوم الخامس ولا في الرابع لكن اكيد لما هيجي اليوم السادس هيبتدي ربنا يدخل في حياتي ويريحني زي ما حصل مع التلامذة ولما كانوا في السفينة وهاج عليهم البحر أتى إليهم الرب يسوع في الهزيع الرابع من الليل يعني في آخر هزيع وعندما يشتد الظلام اعلم أن الفجر قريب وفي أي مشكلة تمر بينا نقول ثلاث كلمات يعلمهم لنا سيدنا البابا شنود نمرة واحد يقول ربنا موجود نمرة اتنين مصيرها تنتهي ونمرة تلاتة أكيد هيجي منها بركة اليوم السادس يمثل الضيقة والتعب في الشهر السادس أرسل جبرائيل والملاك من الله جبرائيل مش أول مرة يظهر لأنه ظهر قبل كده لدانيال أكتر من مرة ودانيال كان موجود قبل تجسد المسيح بحوالي 500 سنة وفي مرة قال كلمة جميلة لدانيال قال له جئت لأخبرك لأنك أنت محبوب دانيال بنعتبره حبيب الملائكة أكتر من مرة يقول له الكلمة دي لأنك أنت محبوب إذا كان دانيال محبوب وجبرائيل الملاك جه بشره فكم تكون العذراء مريم أرسل جبرائيل لكي يعطي بشارة تخص ميلاد عمانوئيل ودي تفكرنا بقصص قديمة للبشارات في سفر التكوين اصحاح 16 والآية 11 كان الله بيخبر بميلاد إسماعيل قال لها ملاك الرب للهاجر ها أنت حبلى فتلدين ابنا زي الكلمة اللي قالها المسيح الملاك للعذراء قال لها ايه ها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وهنا قال وتدعين اسمه إسماعيل والتاني قال لها لا يسوع سمينه يسوع لأنه يخلي الشعب من خطاياهم هنا قال له لأن الرب قد سمع لمذلتك يعني حاجة زي حاجة كده قال لها ها أنت حبلى فتلدين ابنا وتدعين اسمه إسماعيل لأن الرب قد سمع لمذلتك وفي الإصحاح اللي وراه على طول ربنا بيقول لإبراهيم سار امرأتك تلد لك ابنا وتدعو اسمه اسحاق في ناس ربنا بيسميهم من البطن قبل ان يولدوا لان الاسم احيانا بيحمل معنى ويبقى ليه قوة في سفر القضاء ظهر ملاك لأم شمشون وقال لها انك تحبلين وتلدين ابنا وقال عنه الصبي يكون نذيرا لله من البطن نذير يعني مكرس وهو يبدأ يخلص إسرائيل ده مين المخلص الحقيقي ربنا يسوع وطبعا الآية المشهورة اللي انتم حافظينها في أشعية سبعة هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل هذه البشارات القديمة الآن تتحقق بالحقيقة جبرائيل جاي للعذراء وجايب معاه كل هذه البشارات تتحقق إذا كان الله تكلم مع هاجر عن ميلاد إسماعيل أن الله يسمع الله سمع دلوقتي وإذا كان تكلم مع مع إبراهيم عن ميلاد إسحاق بمعنى الضحك الضحك يعني الفرح الفرح يتحقق الآن وإذا كان اتكلم مع امرأة منوح أبو شمشون إن هيجي لهم طفل ولد يكون نذير للرب ويكون إنسان قوي المكرس الحقيقي الذي يخلص إسرائيل بالحقيقة والقوي هو المسيح وأيضا تتم النبوة بتاعت إشعياء هل عذراء تحمل وتلد ابن في الشهر السادس أرسل جبرائيل الملاك من الله إلى مدينة من الجليل اسمها ناصرة مدينة من الجليل بص لو انتوا تخيلتوا الخريطة كده بتاعت فلسطين أرض مستطيلة كده من تحت في مقاطعة اسمها اليهودية عاصمتها أورشليم ومن فوق في الوسط مقاطعة اسمها السامرة وبعدين فوقيها خالص مقاطعة اسمها الجليل ثلاث مقاطعات زي ما يكون محافظات يعني لسه محتفظين شوية بالتدين السامريين كانوا مش محبوبين لأنهم اختلطوا بالأمم مش حال الجلاليين بقى اللي فوق يسميها الكتاب المقدس جليل الامم الشعب الجالس في الظلمه ابصر نورا عظيما في القصة بتاعت السامرية اتقال كده ان الرب يسوع ترك اليهودية عشان رايح الجليل وكان لابد له ان يجتاز بالايه بالسامرة شفتوا ليه لان فوق الجليل في وسط السامرة تحت اليهودية كان لابد له ان يجتاز بالسامرة الجليل بقى لانهم بعاد عن الهيكل سمعتهم كانت وحشه اختلطوا بالامم اتعلموا منهم عبادة الاوثان واخدوا من اخلاقياتهم عامل زي ما يكون في منطقة متطرفة عشوائية ما فيهاش كنيسة ما فيهاش خدمة ومعظم الناس السكان مش مسيحيين وفي الوسط في كم عيلة مسيحية كده متنطورين تلاقيهم ما يعرفوش حاجة عن ربنا وروحانيتهم منعدمة واخلاقهم مش بتاعتنا والالفاظ اللي بيقولوها مش بتاعتنا مش بتلاحظوا دي يقول لك ما شافش كنيسه قبل كده فاهل الجليل ناس سمعتهم وحشه وبالاخص مدينه الناصره دي لدرجه قيل ايه الايه المشهوره امنا الناصره يمكن ان يخرج شيء صالح معناها مستبعد العجيب بقى ان العذراء مريم كانت عايشة في هذه الناصرة ويوسف النجار الرجل البار كان عايش في هذه الناصرة والملاك جبرائيل راح للناصرة والسيد المسيح صحيح ولد في بيت لحم انتوا عارفين ظروفها بقى ان هم سافروا عشان يكتتبوا لكن رجع وسكن في الناصره وقعد في الناصرة لغاية لما بقى سنه 30 سنة لدرجة ان في ناس كانوا نسيوا ان هو اتولد في بيت لحم وقالوا امن الناصرة يمكن ان يخرج شيء صالح وقالوا ان المسيح لازم يتولد في بيت لحم ده احنا ما عرفناش عنه حاجة ودي معناها مهما كانت البيئة المحيطة بينا مليانة بالشر ده ما يمنعش ان احنا نبقى قديسين لوط كان عايش في جو كله خطية وعاش كويس نوح عاش في جو كله خطية وكان كويس وادي يوسف النجار والعذراء مريم والسيد المسيح نفسه وايضا معناها مهما كنا وحشين ربنا برضه هيجيلنا مهما كان قلبي من الداخل مثل جليل الأمم الشعب الجالس في الظلمة أو مثل الناصرة التي لا يمكن أن يخرج منها شيء صالح لكن الله قادر أن يعمل في البشارة الأولى اللي خدناها الأسبوع اللي فات الملاك ذهب إلى المدينة المقدسة ودخل إلى الهيكل في أقدس من كده والشعب كله مجتمع والشخص اللي هيتكلم معاه الملاك كاهن عظيم اللي هو زكريا والبشارة بميلاد يوحنا المعمدان إنسان عادي المرة دي الحكاية مقلوبة راح إلى مدينة من الجليل اسمها ناصرة واتكلم مع عذراء يتيمة وغلبانة حتى يوسف النجار نفسه ما عرفش البشارة دي عرفها بعدين مش كده مش هو اتشكك في الاول ولا حد دري واللي هيتولد الله الظاهر في الجسد مش دي حاجة عجيبة بقى لما يتولد يوحنا المعمدان تبقى البشارة في الهيكل ومع كاهن وكل الشعب يعرف ولما يبشروا بميلاد المسيح محدش يعرف وفي خصوصية وفي مدينة مكروهة وعند عذراء غلبانة ومحدش ياخد باله شفت ربنا واتضاعه بالنسبة للقديس بتاعه اللي هو يوحنا المعمدان يكرمه ويمجده ويعمل له زف وبالنسبة لنفسه يختفي وما يبانش لدرجة ان الناس كانوا مفكرين ان يوحنا المعمدان هو المسيح والمسيح كأنه غلبان محدش يعرف عنه حاجة في الشهر السادس أرسل جبرائيل والملاك من الله إلى مدينة من الجليل اسمها ناصرة وكلمة ناصرة هنرجع لها بعد كده واحنا بنفسر ان المسيح دعي ناصريا هنشوفها ليها معانا حلو الى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف واسمه العذراء مريم كلمة عذراء معناها نفس مرتبطة بالله فقط نفس بتولة احنا ما يهمناش عذراوية الجسد قوي يهمنا عذراوية النفس والروح يعني ممكن واحد متزوج او واحدة متزوجة ويكون في نظر الله بتول لانه ما مفيش حاجة في الدنيا شغلة غير ربنا وممكن العكس ممكن يكون واحد مش متزوج وعايش في دير ولا يساوي حاجة عند ربنا في مرة ابو مقار عارفين انتوا القصة دي مشهورة جاله فكر ان هو مفيش حد زيه فظهر له ملاك قال له في اتنين ستات في اسكندرية احسن منك مين دول قال له اتنين متجوزين راح اخد بعضه راح يشوفهم لقاهم اتنين ستات كانوا غرب عن بعض واتجوزوا اخين فعاشوا في بيت واحد واتفقوا من اول يوم ان هم يعيشوا بالمحبة والسلام ويخدموا بعض بروح المسيح لدرجة كل واحدة منهم كان عندها طفل لو الطفل بتاع دي عيط التانية تخدمه لو الطفل بتاع دي عيط التانية تخدمه كأنهم شخص واحد أبو ما قال لهم في إيه تاني بتعملوه غير ده قالوا هو ده بس تعجب قال له يا رب يعني اللي بيعملوه دوت أحسن من اللي أنا بعمله قال له آه العيشة في نقاوة ووداعة وهدوء ومحبة واتضاع خدمة الآخرين أحسن من كل النسكيات والصيامات والسهر والعيشة في البرية رجع منتفعا رجع يقول أنا لسه ما عملتش حاجة ده أبو مقار فكلمة عذراء معناها نفس مرتبطة بالله وفي نفس الوقت برضو كلمة عذراء بتشير إلى الفقر أقول لكم ليه لأن المتزوجة عندها جوزها وعندها عيالها وعندها أموال جوزها وممتلكات ست بقى محترمة ست بيت و... وفي إمكانية أن تنجب معها زوج فإشارة للنفس اللي مليانة بالخير ومليانة بال... بالعطاء والثمر لكن العذراء الغلبانة دي أبوها ميت وأمها ميتة وفقيرة ما حلتهاش حاجة لا ليها زوج ولا ممكن تثمر فهي أيضا إشارة للنفس الفقيرة ممكن الواحد يقعد كده يبص على نفسه يقول أنا ده أنا آه أروح فين شوف الناس حواليا بيخدموا حلو وناس بتقرا كتاب مقدس بطريقة حلوة وناس تفهم حلو وحافظة ألحان وناس عمالة تتقدم في الفضيلة وأنا محلك سر لهذا الإنسان المتضع اللي حاسس إنه ما يسواش حاجة هو ده اللي ربنا يختاره يقول لك يوضع سره فأضعف خلقه حاجة عجيبة وانتوا عارفين قصص كتير داوود كان أصغر إخواته يقول لك أنا الصغير في بيت أبي هو الصغير ده اللي ربنا يختار اللي ملوش قيمة عند الناس ليه قيمة عند ربنا اوعى تحتقر انسان واوعى تستقل بنفسك لا دي ولا دي لان الله قادر ان يعمل بالقليل وبالكثير ساعة ما اختاروا شاول الملك كان هو اعظم واحد في الشباب طويل وجتة وإنسان كويس لكن للأسف ضيع نفسه ساعة لما اختاروا داوود كان عيل صغير ورا الغنم محدش استعنى بيه ياما احنا نختار الناس الاقوياء العظماء ويطلعوا في شنك والغلبان اللي متداري محدش دريان بيه يكون اعظم منه ده احنا لما نطلع السما هنشوف عجايب صحيح ياما ناس كنا بنعتبرهم عظماء ملهمش مكان وناس كنا بنحتقرهم ونقول له امشي يا عم امشي يا عم يطلع هو احسن مننا في السما هنشوف عجايب الى عذراء مخطوبة الخطوبة بتاعتهم ما كانتش زي الخطوبة بتاعتنا في نظام اليهود الخطوبة معناها بيتكتب عقد زواج بس ما يحصلش الزواج الفعلي يعني تقعد هي في بيتها في بيت ابوها لغاية لما يعملوا الفرح ويبتدوا يعيشوا مع بعض لكن محسوبة في الدولة على ان هي متزوجة لدرجة لو عايزين يفكوا الخطوبة دي تبقى طلاق احنا كان عندنا نظام زي كده الى عهد قريب يعني اللي هو عقد الاملاك كانوا اول ما يكتبوا يسموها نص اكليل الجماعة الصعيد اول ما يكتبوا عقد الاملاك ده مش ممكن يتفك الا بطلاق واحنا ما عندناش طلاق فاخترعوا موضوع الخطوبة عشان تبقى فترة تعارف طبعا زمان ما كانش فيه لا تعارف ولا حاجة الناس كانوا غلابة كده يجوا الرجالة الكبار يتفقوا آه الواد ياخد البنية هما ما يعرفوش بعض ويتفقوا يكتبوا عقد الاملاك وبعدين يكللوا لهم ويعرفها بعدين وكانوا البنات والستات غلابة لا تطالب حقها ولا تعرف حاجة وغلبانة قاعدة في البيت دلوقتي الحمد لله الناس اتنورت يعني وتعلموا والستات بيطالبوا بحقوقهم فتلاقي بدأوا ايه يبقى لهم قرون ممكن ينطحوا فقلنا ايه القاوا اللي يقعدوا مع بعض لو عرفوا يعيشوا يكملوا ما عرفوش يبقى الفك الخطوبة فالعذراء كانت مخطوبة محسوبة ان هي زوجة عشان كده يقول له مثلا لا تخف ان تأخذ مريم امرأتك لكن هي في الحقيقة كانت مازالت عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف يوسف النجار واسمه العذراء مريم من بيت داود يعني من نسل داود وهنا بقى هتبقى ميزة علشان يبقى المسيح منسوب الى سبط داود اللي هو سبط يهوذا علشان يبقى فيه الملك لان هو ابن الملك وتحقيق للوعد الالهي زي ما كنا بندرس في سفر التكوين وشفنا النبوة اللي اتقالت عن يهوذا وان لا يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه حتى يأتي شيلون اللي هو المسيح فدخل إليها الملاك وقال سلام لك كلمة سلام في اللغة اليونانية اللي كتب بها العهد الجديد بتعني كمان فرح احنا بناخدها في القبط كلمة شيرينيه شيريني دي يعني الفرح لك وعندنا كلمة تاني في اليوناني واخدينها في القبطي اللي هي راشيني شوفوا شيري وراشي قريبين من بعض راشي دي اللي هي الفرح الفرح يعني لكن شيري تحية بما فيها برضو معنى ابتهجي افرحي وهناك نبوات كثيرة عن حكاية الفرح يعني مثلا في سفر يقيل يقول لا تخافي أيتها الأرض ابتهجي وافرحي لأن الرب يعظم عمله إيه السبب يقول في الآية 27 وتعلمون إني أنا في وسط إسرائيل أول ما يجي في وسطنا يحصل الإيه الفرح فكأن الملاك بيقول للعذراء افرحي لأن جالك ربنا هيسكن في الارض وأيضا نبوة في صفانيا بيقول ترنمي يا ابنة صهيون اهتف يا إسرائيل افرحي وابتهجي بكل قلبك يا ابنة أورشليم ليه بقى يقول ملك إسرائيل الرب في وسطك لا تخافي يا صهيون ليه الرب إلهك في وسطك جبار يخلص عندما يأتي الله يعم الفرح عشان كده يقول لها الملاك افرحي شيرينيه وفي سفر أشعياء إصحاح 12 يقول صوتي واهتفي يا ساكنة صهيون لأن قدوس إسرائيل عظيم في وسطك واحنا عندنا من أجمل الألحان في الكنيسة اللي مليان بالفرح لحن بقوره مش كده؟ نقول في إيه عمانوئيل إلهنا في وسطنا الآن بمجد أبيه والروح القدس عندما يحضر الله نمتلئ بالفرح سلام لك ايتها الممتلئه نعمه هو هنا كاتبينها المنعم عليها في الترجمه بتاعه البروتستانت لكن اصل الكلمه فعلا الممتلئه نعمه شيري كي خاريتوميني احنا واخدينها في الحان الكنيسه بنفس اللفظ اليوناني شيري كي خاريتوميني ولما ترجمناها بالقبطي قلنا شيري ثي اثميه انهموت السلام لك ايتها الممتلئه نعمه كانت العذراء مريم ممتلئه نعمه حتى قبل ما يجي لها الملاك وبعد كده تخيل بقى لما يكون ممتلئه نعمه وجالها الملاك وقال لها الروح القدس يحل عليك لما هي في الاصل ممتلئه نعمه يحصل لها ايه بعد ما تمتلئ بالروح القدس ده شيء يعني في منتهى الفيض بنقول عنها في التسبحة الروح القدس ملأ كل موضع منك نفسك وجسدك يا مريم يا أم الله كانت العذراء مريم ممتلئة نعمة عشان كده ربنا اختارها هو اختياره دوت عشوائي ولا ليه سبب؟ اشمعنى دي بالذات يختارها لانها ممتلئه نعمه نقول عنها في التسبحه الاب تطلع من السماء فلم يجد من يشبهك ارسل وحيده اتى وتجسد منك والملاك نفسه حاسس ان هو انجاز التعبير يعني حاسس ان هو محظوظ انه انتخب من وسط الملائكة عشان يروح للبنت الممتلئة نعمة دي دخل اليها وهو فرحان انه هيشوف هذه البنت التي صارت اعجوبة والتي استحسنها الله ليختارها لابنه ان تكون له ام سلام لك ايتها الممتلئه نعمه الرب معك كلمه الرب معك كانت تحيه عاديه بيقولوها الناس لبعضيهم احنا ما زلنا نقول للناس ايه ربنا معاك الرب معك كان الرب مع ادم لكن للاسف سابه ومشي وصار أخنوخ مع الله فلم يوجد لأن الله أخذه وخيمة الاجتماع سميت بهذا الاسم لأن فيها الله يجتمع مع شعبه والهيكل أيضا وربنا قال ليشوع كما كنت مع موسى أكون معك وداود يقول الرب نوري وخلاصي ممن أخاف إن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي ويقول الرب يرعاني فلا يعوزني شيء سر قداسة الناس دي أن الله كان معهم إشحال العذراء مريم قال لها الرب معك وفي سفر أرمية ربنا بيقول لأرمية لا تخف من وجوههم لأني أنا معك لأنقذك يقول الرب لو حد فيكم مجتهد يجمع لنا الآيات اللي بتقول فيها ربنا أنا معاك أنا معاك وتعتبر وعود تقعد أنت تتمسك بيها تقول يا رب أنت قلت إن أنا معاك الفتية القدسين في أتون النار سر نصرتهم أن الرب كان معهم لكن كل ده ما يجيش حاجة بالنسبة للي حصل مع العذراء مريم قال لها الرب معك مباركة أنت في النساء دي هنا دي معناها مباركة أنت أكثر من كل النساء يعني لو قعدنا نبص على كل نساء العالم من أيام حواء لغاية المجيء الثاني هنلاقيك أنت بالذات المباركة في وسط النساء دي امرأة فاضلة من يجدها طبعا ثمنها يفوق اللآلة يقول لها نساء كثيرات عملنا فضلا أما أنت ففقت عليهن جميعا مباركة أنت في النساء فلما رأته اضطربت من كلامه وفكرت ما عسى أن تكون هذه التحية لماذا اضطربت يا أم النور تقول أنا مش متعودة أن في شباب يتكلموا معايا واقفة في أوضتي بصلي لقيت واحد واقف لي كده الحياء بتاع العذراء مين ده لما رأته اضطربت من كلامه ومين اللي بيقول الكلام الحلو ده سلام لك ايتها الممتلئه نعمه الرب معك مباركه انت في النساء الناس المتضعين يضطربوا من كلام المديح والناس المتكبرين يضطربوا من الكلام الرديء يعني لو واحد قال لك انت انسان وحش تضطرب لو قال لك انت انسان مبارك جدا تفرح مش كده عشان احنا متكبرين لكن المتضعين عكس كده لو حد قال له انت وحش يقول ده كلام عادي لو حد قال له انت قديس يضطرب انت عارفين في قصة برضو مهمة ذكرت عن ابو مقار في بداية حياته الرهبانية كان عايش في المنوفية وطلع بره القرية بتاعته سكن على ضفة النيل كإنسان متوحد ما كانش لسه في رهبنة ولا أديرة ولا يعرفوا السكك يعني سكن كده في خص جنب النيل وبعدين في حاله الراجل طبعا شغال شغل يده اللي هو السلال اللي بيعملها دي ويجي واحد صديقه ياخد منه شغل ايديه يبيعه ويجيب له اكل ولبس والباقي يوزعه على الفقراء والناس كلها عارفه الراجل ده قديس راجل متوحد وبياخد بركته من بعيد لبعيد وين حصل في مره ان في بنت في البلد دي اخطات واتهمت ابو مقار ان هو اللي اعتدى عليها عشان تخلص من المشكله فطلعوا رجالة البلد مسكوه ادوا حتة علقة وهزقوه تهزيئة تمام وهو لا يدافع عن نفسه وقالوا له انت السبب شوف لك صرف قال لهم اللي تحكموا بيه عليا ولا يدافع عن نفسه فقالوا له مش هنسيبك غير لما تتعهد دلوقتي انك تصرف على البنت دي وعلى الطفل اللي يتولد منها قال خلاص امري لله واللي ضمن هذا التعهد صديقه اللي كان بيخدمه ورجع ابو مقار للشغل بتاعه يقول الكلمه المشهوره كد يا ابو مقار صارت لك زوجة وأولاد وبقى يضاعف شغله يضاعف شغل عشان يبعت لها فلوس ولا اتكلم استمرت الحكاية دي تسع شهور ولا الفترة الباقية من الحمل يعني وجت ساعة ما هتولد تعبت تعبت تعب شديد جدا لدرجة مش قادرة تولد يوم واثنين وثلاثة واربعة مش عارفة تولد فقالوا لها يا بت انت قولي ايه اللي عملتيه فقالت في الحقيقة انا ظلمت الراجل الراهب هو مش هو ده اللي عمل كده فقالوا طب نروح نستسمحه عشان ربنا ي- يقومها مين اللي سمع الكلام ده صديقه اللي كان بيخدمه فجري عشان يبشره بالبشارة الحلوة دي قال له الحق بقى الناس كلها جاية تعتذر لك قال له طيب اديني فرصة ارتب ظروفي عشان لما يجوا يعني يلاقوني في احسن وضع وراح لم عزاله وهرب ودخل الى البرية الجوانية اللي هي مكان دير البراموس دلوقتي شوفوا من المنوفية لدير البراموس ليه يا ابو مقار جيت كده يقول خفت لحسن يجي يمدحوني يعملوا مطنيات ويقبلوا ايديا وبتاع وضيعا ايام ما كانوا بيتهموه ما كانش حاسس بالخطر لما بدأوا يمدحوه حس بالايه بالخطر ده الانسان رجل الله عشان كده العذراء مريم لما سمعت كلام فيه مديح وممتلئه نعمه ومباركه في النساء والرب معك والحكايه كده قالت له ايه الحكايه انا مش واخد على الكلام الحلو ده انت لو جيت قلت لي كلمتين قاسيين كنت اديتك وداني عشان اتعلم منك وكأن الملاك يقول لها انا اقدر اقول لك كلام قاسي انا قدرت على الراجل الكاهن العجوز قلت له ها انت تكون صامتا لكن انت بالذات ما اقدرش عليك ده انت هتبقي ام الملك اروح فين فيك فلما رأته اضطربت من كلامه وفكرت ما عسى أن تكون هذه التحية إيه الحكاية اللي أنت بتقولها دي فقال لها الملاك لا تخافي يا مريم عادة عندما كانت تظهر ظهورات للآباء القديسين كان في بدايتها يخافوا وفي كل مرة ربنا يقول له لا تخف لا تخف حصل كده مع إبراهيم حصل مع موسى حصل مع يشوع ومع أرميا ومع دانيال ومع يوحنا في سفر الرؤيا ومع الرعاة اللي ظهر لهم الملاك وقال لهم ها أنا أبشركم بفرح عظيم يقول لك خافوا خوفا عظيما جدا ومع بطرس لما خاف من المسيح وقال له اخرج رب من سفينتي ومع بولس لما ظهر له ملاك وفي كل مرة الملاك أو ربنا يقول له إيه لا تخف طبعا معناها ان الواحد لما بيشوف مناظر روحانية لأول وهلة طبعا يتاخد لكن بعد كده بيحل فيه السلام لكن العكس ربنا ما يسمحش لحد لو فيش حد شاف مناظر شياطين هيرتعب ويظل مرتعب محدش هيقول له لا تخف لا تخافي يا مريم لأنك قد وجدت نعمة عند الله كلمة نعمة في اليوناني خريف أنا أرجو تحفظوا برضو الألفاظ دي مهمة خريف معناها فضل أو جميل أو معروف أو حنان الله هيعطيك نعمته وجدت نعم عند الله زي ما اقول ايه صلوا لي انا رايح اقابل فلان على الله ربنا يديني نعمة في عينيه مش بتقولوا كده نعمة في عينيه يعني ايه يعني تبقى مقابلتي معاه مقبولة وقبلني بالبشاشة واستجاب لطلبي ورجعني مجبور الخاطر هنا بيقول لها انت وجدت نعمة عند مين عند الله نفسه يعني ربنا بص عليكي قال البنت دي كويسة لأنك قد وجدت نعمة عند الله وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع كلمة يسوع يعني الله يخلص أصل الكلمة يهوى شوع يهوى يعني الله شوع يعني يخلص مش انتوا في احد الشعانين بيقولوا هو شعنا هو شعنا يعني ايه خلصنا ومنها كلمة يهوشع اسم واحد اسمه يهوشع يعني الله يخلص ومنها يشوع ابن نون ويشوع ابن سراخ يعني مخلص وفي النطق بقى اللي اتحدث بسبب اليوناني بقى اسمه يسوع المخلص هذه الآية تفكرنا بالنبوة اللي قالها أشعياء النبي الرب من البطن دعاني من أحشاء أمي ذكر اسمي الرب من البطن دعاني من أحشاء أمي ذكر اسمي ها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع هذا يكون عظيما طبعا هو في حد أعظم منه هو أعظم من آدم آدم كان رأس البشرية وصار المسيح هو الرأس الجديد للبشرية بس آدم غلط والمسيح ما غلطش يبقى مين الأعظم نوح قدر يخلص ثمانية والمسيح خلص العالم كله يبقى مين أعظم إبراهيم صار أب للمؤمنين اللي من عيلته والمسيح صار أب لكل الأمم يعقوب جاب 12 ولد كلهم كانوا فيهم سلبيات وعيوب والمسيح جاب لنا 12 تلميذ أساسات للكنيسة يوسف أنقذ مصر والعالم من المجاعة والمسيح ينقذ العالم من كل ضرر وهكذا ده احنا عندنا سفر رسالة العبرانيين يقولوا الكلمة المفتاحية لهذا السفر كلمة أفضل لأنه بيعمل مقارنة بين المسيح وكل الأنبياء والآباء في العهد القديم يطلع لنا المسيح طبعا أفضل طب يكون عظيما وابن العلي يدعى ابن الله ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه الكرسي هنا معناه الملك زي كرسي ماري مرقس معناها البطريركية يبقى يعطيك كرسي ماري مرقس معناها يعطيك ان تكون البطرك فما يقول يعطيك كرسي داوود معناها تبقى انت الملك وانا في المحاضرة قبل السابقة كلمتكم عن يسوع ابن داوود ابن ابراهيم قلت لكم حكاية ان كان في وعد لداوود ان من ثمرة بطنك أضع على كرسيك يعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه وعامل زي الآية اللي قالها إشعياء النبي لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفيه هيبقى رئيس ملك ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام رئيسه ويكمل يقول لنمو رياسته وللسلام لا نهاية على كرسي داوود وعلى مملكته ليثبتها ويعضدها بالحق والبر من الآن وإلى الأبد فهو هيبقى الملك ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه نهاية المسيح هو الملك الحقيقي ملك الملوك ورب الأرباب ملكوت المسيح ملكوت روحاني قال لنا مملكتي ليست من هذا العالم المجوس لما جم قالوا أين المولود ملك اليهود وبيلاطس لما طلب المسيح كتب على على الصليب من فوق علة موته يسوع الناصري ملك اليهود والمزمور يقول الرب قد ملك على خشبة فملك المسيح ملكوت أبدي ملكوت روحاني وملكوت على قلوبنا ها ملكوت الله داخلكم يعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه نهاية احنا نقول له يا رب قلوبنا مفتوحة لك عشان تيجي تملك عليها ولا يكون لملكك نهاية فقالت مريم للملاك كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا الكلمة اللي قالها زكريا للملاك قال له كيف أعلم هذا العذراء قالت له كيف يكون هذا كيف أعلم هذا معناها أنا مش مصدق إيش عرفني إن كلامك صح مش كده كيف أعلم هذا إيش عرفني إن كلامك صح شاكك في كلامه العذراء قالت له كيف يكون هذا يعني أنا مصدقاك بس هتبقى إزاي استفسار ما قالتلوش كيف أعلم هذا وقلت لكم المرة اللي فاتت ان زكريا الوضع بتاعه اخف من عذراء مريم صحيح راجل عجوز ومراته عجوزة لكن هو راجل ومراته ممكن يخلف لكن لما تكون فتاة عذراء تخلف ازاي دي وبعدين زكريا واليصابات في قصص قبل كده وهو راجل دارس الناموس وعارف ان سارة وابراهيم خلفوا هم عواجيز لكن دي عذراء فقالت له كيف يكون هذا وانا لست اعرف رجلا كلمة اعرف في الكتاب المقدس بتدل على العلاقات الزواجية يعني يقول لك لم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر نقول لها طب مش انت يا ست إن مخطوبة وهتتجوزي تقول لها مخطوبة اه لكن هتجوز لا ما هي لو كان في نيتها تتجوز والملاك جه قال لها انت هتحبلي كانت تقول له متشكرة يا حضرة الملاك انت قلت لي كلام حلو على نية ان هي بعد شهر تتجوز تبقى تحبل ايه الغريب او على الاقل بدل ما تقول له كيف يكون هذا كانت تقول له متى يكون هذا ما هو كيف دي لو هي ناوية تتجوز ما فيش كيف بقى هتتجوز وتخلف لكن هذا السؤال بيدل دلالة قاطعة ان العذراء مش ناوية تتجوز ده مش ناوية تتجوز قبل ما تعرف ان هي تبقى ام لله ايش حال بعد ما بقت ام لله تتجوز زي ما بيقولوا وتخلف ده, ده كلام ايه ده كيف يكون هذا وانا لست اعرف رجلا قال لها اه من حقك هذا السؤال هجاوبك عليه فاجاب الملاك وقال لها هيحصل بقى ايه الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك فلذلك ايضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله انا برضو متخيل ان العذراء مريم كانت قلقانة شوية على حتة البتولية لأن أي راجل يحب يعيش في البتولية أو أي بنت تحب تعيش عذراء أكتر شيء يضايقه ويزعجه إنه يهدد في استمرارية ندره وبتوليته يقلق تخيلوا إن بنت راهبة في دير ونيجي نقول لها أنت هتحبلي وتولدي شيء مرعب ليها مرعب فقلت له ازاي الكلام ده ده انا عايز اعيش في البتولية دي امنية عشتي امنية حياتي ان اعيش بتول هو ربنا مش مش راضي عليا ومش هيديني النعمة دي كيف يكون هذا طمأنها الملاك قال لها الروح القدس يحل عليك قوة العلي تظللك فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله طبعا ده اللي خلاها تقول له ريحتني هو هذا أنا أمة الرب ليكن ليك قولك طالما البتولية محفوظة أنا تحت أمرك الروح القدس يحل عليك كمثلما حل على الجماعة المقدسة في شكل سحابة ماشية تظللهم هيحل عليك زي ما حل على المسيح في شكل حمامة أو زي ما حل على المسيح في يوم التجلي في شكل سحابة وصوت الآب من السحابة بيقول هذا هو ابن الحبيب الروح القدس يحل عليك قوة العلي تظللك كلمة تظللك يعني تعمل حواليك مظلة والمظلة دي نفس اللفظ بتاع خيمة الاجتماع ربنا هيعمل عليكي خيمة اجتماع تبقى انت كنيسة متحركة وحقيقي كده هو ايه الكنيسة المكان اللي فيها الله مع البشر طب في بطن العذراء اللاهوت والناسوت طب في كنيسة احسن من دي العذراء وهي ماشية دي ماشية كده في الشارع من بيتها لبيت اليصابات في كنيسة ماشية اول ما دخلت عند اليصابات هنشوفها الاسبوع الجاي امتلأت اليصابات من الروح القدس كنيسة ماشية قوة العلي تظللك تعمل عليك مظلة تفكرنا بالكروبيم اللي كان بيغطي فوق التابوت وياما بنغني بالكلام ده في التسبيحة يوم الحد وتفكرنا بالآية اللي بتقول في المزمور بظل جناحيك استرني بنو البشر بظل جناحيك يحتمون ويقول له في مزمور تاني لأنك كنت عونا لي وبظل جناحيك أبتهج الله يظلل عليك بنقول في الإجبية الآب اختارك والروح القدس ظللك والابن تنازل وتجسد منك ده الثالوث هو الآب والروح القدس والابن نفس الكلام ده متاخد من الملاك الروح القدس ادي شغلانته وقوة العلي ادي شغلانة الاب والثالث القدوس المولود منك ده الابن الروح القدس والاب والابن شغالين في القصة الروح القدس يحل عليك عشان يطهرك هي ناقصة دي ممتلئة نعمة مفعمة طهارة يقول بس خلي بالك اللي هيحل في احشائها ده الله لازم الروح القدس يدخل وينظف طب هي كانت ناقصة يقول هي ممتلئة نعمة ممتلئة طهارة بس فيها حاجة واحدة بس ايه ورثة خطية آدم مش بشر عشان كده لازم يدخل الروح القدس مش يخلصها من خطية آدم ده المخلص الوحيد هو المسيح بالصليب لكن على الأقل يطهر المستودع بتاعها عشان لما يحل فيها الله الكلمة ما ياخدش من خطية آدم اللي فيها اللي في العذر قوة العلي تظللك كمثل الجناح عشان تشملك بالنعمة فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله طبعا لو ان العذراء اتجوزت يوسف النجار كان هيبقى يسوع ابن يوسف لو اتجوزت اي بني ادم كان هيبقى يسوع ابن انسان عادي لكن لانها مش متزوجة رجل هيبقى يسوع ابن مين ابن الله طبعا هو في الاصل ابن الله دي كلمتكم عنها قبل كده لكن حتى عندما يولد من امرأة ويصير ابن بشر سيظل هو بعينه ابن الله بنقول في التسبحة لم يزل إلها أتى وصار ابن بشر لكن هو الإله الحقيقي أتى وخلص القدوس المولود منك يدعى ابن الله طبعا المسيح قدوس لم يوجد في فمه غش لم يعمل ظلما قال لهم من يبكتني على خطية هو وحده القدوس الذي بلا عيب ولا شر لأن هو الله الظاهر في الجسد فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله وهو ذا اليصابات نسيبتك هي أيضا حبلى بابن في شيخوختها وهذا هو الشهر السادس لتلك المدعوة عاقرا طبعا هنا بيديها علامة عشان تصدق من غير ما تسأل السؤال اللي سأله زكريا ايه العلامة قال له هتبقى صامتة العذراء من غير ما تسأل علامة ادها علامة لانها برضو حاجة عجيبة ان بنت تحبل وتولد عادة كان لما ربنا يظهر لحد ويديله رسالة كان بيديله علامة على صدق هذه الرسالة فمثلا في سفر القضاة ظهر ملاك الرب لجدعون وقال له ان انت هتقدر قال له الرب اني اكون معك وستضرب المديانيين كرجل واحد فقال له ان كنت قد وجدت نعمة في عينيك فاصنع لي علامة انك انت تكلمني وقال له ايه العلامة قال له هجيب تقدمة وحطها قدامك فمد الملاك طرف العكاز الذي بيده يمثل اللحم والفطير فصعدت نار من الصخرة واكلت اللحم والفطير علامة على ان ده ربنا اللي بيتكلمه مش شيطان ولا, ولا, ولا وهم يعني ومرة تاني جدعون طلب العلامة حكاية الطل على الجزة والأرض ناشفة وبعدين عكسها وقال الطل يبقى على الأرض والجزة ناشفة وربنا عمل له العلامة اللي هو طالبها وفي سفر أشعية الآية المشهورة اللي لسه قايلينها من شوية بتاعت العذراء تحبل تلد ابنا بيقول يعطيكم السيد نفسه آية علامة ايه العلامة هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل هنا بقى العلامة اللي قالها الملاك جبرائيل للست العذراء هو ذا إصابات نسيبتك هي أيضا حبلى ازاي تبقى العذراء نسيبة لإليصابات الإصابات دي من سبط لاوي من بنات هارون ومفروض العذراء من سبط هار... يهوذا هنا القرابة عن طريق الأمهات يعني العذراء أبوها من سبط يهوذا اليصابات أبوها من سبط لاوي وأمها من سبط يهوذا يبقى القرابة عن طريق الأم دي قلتها لكم المرة اللي فاتت لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله مفيش حاجة صعبة عند ربنا زي ما قال لإبراهيم هل يستحيل على الرب شيء وزي ما قال له أرمية لا يعصر عليك شيء والسيد المسيح نفسه قال عند الله كل شيء مستطاع وقال غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله ليس شيء غير ممكن لدى الله فقالت مريم هوذا أنا أمة الرب ما أجمل هذه الكلمة أول ما قلت له هوذا أنا أمة الرب ليكن ليك قولك قبلت أن يتجسد الله كأن ربنا كان قاعد مستني الكلمة دي يقول أنا عايز أجي بس مش هقدر أجي وأدخل كده للبشرية اقتحام لازم يبقى في باب يتفتح لي لازم حد يقول لي اتفضل ظل الله الكلمة واقفا على باب البشرية يقرع ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع إن فتح لي أحد هدخل قعد من آدم لغاية العذراء مريم ما حدش عارف يفتح له جت العذراء مريم فتحت له الباب فدخل دخل وخرج والباب ايه مقفول زي ما قال حسقيال صارت العذراء هي الطاقة اللي اتفتحت يدخل منها الله الى البشرية اتفتحت ساعة لما قالت له هوذا انا امة الرب ليكن ليك قولك الملاك يقول لها انت هتبقي ام الله هي تقول له ايه أنا أمة الرب شفت الاتضاع الجميل فمضى من عندها الملاك سارة عندما سمعت أنها ستحبل ضحكت ضحكت نوع من الاستهزاء نوع من عدم التصديق نوع من النكتة بتقول أنت بتقول نكتة منوح عندما سمع الملاك ذعر زكريا عندما سمع البشارة تشكك وهذه الفتاة الحكيمة قبلت ليكن لي كقولك فمضى من عندها الملاك يقولوا الآباء اللي بيفسروا في هذه اللحظة دخل الله الكلمة إلى أحشاء العذراء مريم وتم الاتحاد كاملا بين اللاهوت